مسرع عاجل وشوقي الله مسرع وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم اجعله لوجهك خالصا اللهم اجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أخبار المحلة إيه مع ربنا ها أخبارك إيه في وسط الجو اللي احنا عايشين فيه والمولد اللي الناس عايشة فيه قل لي بجد والله أحوالك ايه مع ربنا قلبك عامل ايه مع ربنا اللهم اصلح قلوبنا رب اهدي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم انا نسألك ان تهدي قلوبنا يا رب اهدي قلوبنا اصلح قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا سليمة يا رب العالمين إخوتي نحن في سياق منذ شهور بعنوان قصة القلوب مضينا في هذه القصة على أحد عشر عنصرا انتهت حتى الآن آخرها قسوة القلوب اللهم داوي قلوبنا اللهم رطب قلوبنا بذكرك وهذا هو الدرس الرابع في قضية قسوة القلوب نتدبر في كل درس آية في أول درس في قضية قسوة القلوب كان في طنطا الأسبوع الماضي يوم الاثنين اللي فات تدبرنا قول الله جل جلاله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأني ما أنشي الأوان بقى ألم يأني ألم يأني ما جاش الأوان شش إنك تخشع وتنكسر وتزل وتتزلف وتنبطح وتنطرح على باب ربك لسه ما أنش الأوان لسه شامخ بأنفك لسه عمال تقول أنا لسه مشغول عن ربك لسه بتتكلم كتير لسه شايف نفسك لسه بتلعب بالدين ألم يأني ما أنشي الأوان بقى ألم يأني يا ابني يا حبيبي في الله يا أخي يا عم الشيخ يا عمي يا سيدي يا أستاذ يا باشا ألم يأني امتى هيقوم الأوان وقلبك يخبت ما كفاكش معاصي ما كفاكش ذنوب ما شبعتش لعب وتهريج ما زهقتش من الدنيا ألم يأني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وذكرنا بعد التأمل أن في هذه الآية خمسة أسباب لعلاج قسوة القلب أولها ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك وقلنا اوعى المغرور يقول لك يا عم ذكر الله ده بتاع الناس المبتدئين في الالتزام ده كلام العوام احنا ناس طلبة علم دلوقتي وكبار ودعاة عدينا المرحلة دي عديت مرحلة ايه عديت مرحلة ذكر الله يعني انت مش بتاع ذكر دلوقتي انت بتاع علم مش بتاع ذكر انت بتاع دعوة مش بتاع ذكر امال كان سيدنا النبي بتاع ايه امال ربك الملك حين يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كان بيكلم الصوفية يا ايها الذين امنوا دي خطاب لمين احسن تكون لعوام المؤمنين الخواص ملهمش في الكلام ده يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لو سألتك يا ترى أنت استغفارك قد استغفار سيدنا النبي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتب علي يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة أنت بتتوب أنت بتتوب 600 مرة في اليوم الرسول كان بيجلس على الأقل خمس مجالس في الصلوات الخمس يبقى دي خمسة بخمسمية والمية بتوع التوبة دي 600 مرة في اليوم سيدنا النبي صلي عليه كان بيصلي كان بيتوب 600 مرة ويستغفر 600 مرة أنت بتعمل كم مرة؟ مش يبقى الواحد مستحي من الله ان النبي المعصوم بيتوب اكتر منك مش شكلك وحش محتاج تتوب من ده لان تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه اللهم توب علينا يبقى اول حاجة ذكر الله اتنين وما نزل من الحق القرآن بتقرأ يا اخي كم جزء قرآن في اليوم بتختم كل قد ايه اللهم اجعلنا من اهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اين القرآن في حياتك في حياتك القرآن ايه قد ايه الصحابة كان منهجهم مذهبهم طريقتهم انه بيختم القرآن كل اسبوع يبدأ الختمة من عصر الخميس من عصر الجمعة وتنتهي عصر الخميس ده منهج الصحابة رضوان الله عليه ختمة كل جمعة القرآن ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل عشان قلبك يرق خالف المشركين خالف الكفار ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود خلي بالك من كلمة ايه يحب كان بيحب كده فإذا أحببت ما يحب رق قلبك اللهم رق قلوبنا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد احذر طول الأمد طول الأمد اللي احنا بنقول عليه استطالة الطريق من استطال الطريق ضعف مشيه مشكلة كبيرة جدا ان بعض الإخوة انت ملتزم يا أخي بقالك كام سنة خمسة ولا عشرة خمسة سألت أحد مشايخي زمان زمان زمان قوي اه يمكن قبل انت ما ما تلتزم فبقول له يا شيخ انت ملتزم من امتى فقال لي والله يا ابني انا لسه مش ملتزم ادعي لي ربنا يرزقني الالتزام ده الشيخ شفت ازاي بقى شفت احنا فين والناس اللي فاهمه فين اللهم ارزقنا الالتزام اللهم ارزقنا الهدايه عشان كده بيقول انا ملتزم بقالي خمس سنين فهو حاسس انه بقاله خمس سنين شيخ الاحساس ده انه بقاله خمس سنين بيصلي وخمس سنين بيقرا قران وخمس سنين بيحضر دروس علم هو ده طول الامد احساسي ان انا انا هتوب النهارده اللهم تب علينا يا رب انا ناوي اتوب النهارده حد ناوي يتوب معايا الليله دي طب اللي ناوي يرفع ايده لسه شويه برضه طب نازل الواد ده مش عايز مش ناوي يتوب انت مش ناوي تتوب ليه طيب انت مش ناوي تتوب ليه قول لي مش ناوي تتوب ليه التوبه العوده الى الله فانا ناوي اتوب الليله دي اللهم تب علينا انا هقول عن نفسي وكل واحد يتكلم عن نفسه تبت الى الله هتتوب بقى او انا نفسي انك تتوب يا رب تب علينا يا رب هي دي يبقى ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد انا ما يطولش علي الامد اذا كنت انا بجدد التوبه كل ساعه ما يطولش علي الامد ما انا لسه انا لسه تايب حالا اهو هيطول الامد ازاي بقى لسه تايب حالا اهو تبت يبقى انا لسه جديد اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا تب لا يطول عليك الأمد إياك أن يطول عليك الأمد النهاردة يقول لك أنا بقالي كام سنة ما بضيعش فجر أنا كل رمضان بعمل عمرة أنا آه، حافظ كذا من القرآن أنا أنا دي هي اللي مقسية قلبك انك شفت دي في نفسك مش قلت لكم كذا مرة قبل كده كذا مرة ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال لن يدخل احدكم الجنة عمله قالوا ولا انت قال قال ولا انا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقدر يقول لهم ايه انكم لستم كهيئتي صح ولا لا ولو قال لصدق كان يقول لهم لستم كهيئتي انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر صح ولا لا بنص القران ان فتحنا لك فتحا مبينا ها؟ اللي كان يقول يقدر يقول يقول ايه انا اول من يحرك حلق الجنه انا سيد ولد ادم انا خليل الله كان يقدر يقول ولو قال لصدق ولكن هو سيدنا النبي صلى عليه ما كانش شايف نفسه ما كانش شايف دول عشان كده لما قالوا له ولا انت قال ولا انت اللي شايف نفسه بقى عامل فيها بطل وفارد صدره ورافع مناخيره فوق فلازم العقوبة تنزل على فين على أفاه ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون دي نمرة خمسة واحد الذكر اتنين القرآن تلاتة مخالفة المشركين اربعة قصر الامل خمسة طب من فسق القلب اللهم طهر قلوبنا يا رب يا رب توب علينا يا رب سهل ان واحد فاسق بيجري ورا نسوان حرامي بي بيدخن الى اخره من المعاصي الظاهرة المعاصي الظاهرة دي هو عارف انه فاسق لكن الخطر ان يبقى شكله ملتزم وقلبه فاسق هو ده الخطر اللي هو سيدنا النبي قال عليهم صلي عليه اذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها ان قدام الناس وبين الناس شيخ وجواه شوية فسق اللهم تب علينا عشان كده الكلمة اللي بقالنا النهاردة 16 شهر بقولها اكاد اقولها في كل درس وكل خطبة ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله هم، قال ايه ان يطلع الله على قلبك فيرى ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخرة الا هو يا ترى لما ربنا الان انت تؤمن معايا ان ربنا الان مطلع علينا صح ولا لا ينظر الينا صح ولا لا لا يغيب احد عن نظر الا ينظر الى قلبك صح ولا لا طب ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي يا رب استرنا يا رب استرنا يا رب استرنا وتب علينا يا رب طهر قلوبنا لما ربنا مطلع على قلبك الله حين ينظر الى قلبك الان دلوقتي اهو في هذه اللحظة ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي هل تجد في قلبك ما يكرهه الله استحي استحي وتب منه الآن دول الخمس حاجات في الآية الأولى الآية الثانية قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقع ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحرك المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يا أمة الجسد الواحد الشام الشام الشام أصفي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل تدعوكم رابطة الداعمين لقضايا الأمة لحضور المؤتمر العالمي والذي يعقد في قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر لنصرة القضية السورية وذلك يومي السبت والأحد الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مايو في تمام الساعة الواحدة ظهرا بحضور هيئات ومنظمات عالمية ونخبة كبيرة من أكبر الشخصيات الدينية والسياسية وممثل الأحزاب مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوافل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنان
فبما نقضهم ميثاقهم قلنا انت ميثاقك مع ربنا من امتى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ده الكلام ده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم أنا ربك أنت قلت أيوة شهد ده الميثاق القديم في مواثيق جديدة كل يوم كل يوم الله أكبر في الصلاة انت ميثاق بينك وبين ربنا ان ربنا اكبر اكبر من ايه بس خلاص ده ميثاق في رمضان اول يوم في رمضان انت بطلت الصيام لحد المغرب تفطر بالاذن وتصوم بالاذن ده ايه ده ميثاق وهكذا نقضك للميثاق عارفين الراجل اللي قال لي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فقتلت أين أكون قال في الجنة الميثاق ده عهد انك انت تطيع تعمل حج لما اهل ال- المدينة بيعوا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان هو يهاجر اليهم قال بايعوني على ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم قالوا ما لنا ان فعلنا ذلك ادهم ايه قالوا ما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة قال إيه الجنة يبقى الميثاق إن, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الميثاق إنك أنت تدي نفسك ومالك وعمرك وكل شيء المقابل الجنة ولا حاجة تاني الجنة وإيه كمان قالوا ما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة لم يعدهم بشيء في الدنيا عشان كده الراجل ده اللي قال له هجاهد معاك لما الرسول قسم له قسم من الفيء راح شايل الفيء في حجره جه حدفه قدام باب قدام باب النبي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا تبعتك انا مش مش ماشي معاك عشان تديني فلوس انا جاي ادخل الجنة انت بقى ماشي في سكة الدين ليه ها عشان الشهرة وحب الناس ماشي في سكة الدين ليه عشان دنيا و... ولا ماشي في سكة الدين للجنة انت بتقول للجنة وكل يوم تنقض الميثاق ده بشهوة الدنيا وحظ الدنيا صح ولا لا اللهم تب علينا يا رب فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ها، قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يبقى نمرة واحد قلوبهم قاسية اتنين يحرفون الكلمة عن مواضعه هنبدأ بقى تلاقي اللعب بالدين النهاردة أن يستعمل القرآن في غير ما أنزل له أن تستعمل المساجد في غير ما بنيت له رجل لما جه يبيع في الجامع الرسول قال له ايه لا ربح الله بيعك ان المساجد لم تبنى لهذا رجل لما جه ينشد ضاله في المسجد الرسول قال له لا رد الله عليك ضالتك ان المساجد لم تبنى لهذا الراجل لما اتكلم في الصلاة الرسول قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها في مسائل وقف ما ينفعش انك تعدي كده ولا كده النهاردة الناس بتعدي ليه دنيا دنيا يحرفون الكلمة عن مواضعه اثنين ونسوا حظا مما ذكروا به هذا الدين جملة واحدة نسوا حظا مما ذكروا به يعني ايه يعني ايه نسوا حظا مما ذكروا به بينقوا في الدين تاخد الحتة دي شغلها شوية واليومين دول مش يومين الحتة دي يشغل حتة تانية قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه اوعى تاخد الدين بالتقسيط ولا بالقطاع ولا بالقطعة كله مرة واحدة دين جملة واحدة ولا تزال تطلع على خائنة منهم فضلت الشيخ لا تزال لا زال بتفيد ايه آه الاستمرار لا تزال تطلع تطلع يعني ايه ها تظبط دايما تظبطه الحالة خاين دايما تظبطه الحالة خيانة ولا تزال تطلع على خائنة منهم هو دي حالته اصل انا بقول انا ازعم ان اللي خان مرة اللي دقها ما بيسلهاش بيخون دايما اللي خان مرة دايما هتلاقيه خاين بيخون ويتوب ويرجع تاني ويتوب ويرجع تاني ويتوب خاين عشان كده سيدك النبي صلى عليه سيدنا النبي سيدي وسيد ابويا وامي والدنيا كلها صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ايه واهل النار خمسه فذكر منهم والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه تلاقيه بيخون في حاجات تافهة حاجات تافهة يسرق خمسين جنيه خمسين جنيه النهاردة بيخ... ما بتكفيش غدوة مث- ده مثلا مثلا يعني تلاقيه آه، بيخون ان هو يبص على ام صاحبه ست كبيرة وعجوزة خاين خاين خايب خيبة بقى والعياذ بالله تلاقيه بيبص على صورة في- وحشة في ال... مش عارف على التليفون ولا على التلفزيون ولا مش عارف على النت ولا على ايه تلاقيه بيقرا حاجات وحشه تلاقيه آه، بي بيعاكس مش عارف ايه ال- ايه إيه اللي انت بتعمله ده ايه ايه ال- ايه الخيانه هي ولا تزال ها تطلع ها على خائنة منه ودايما مفضوح اللهم استرنا يا رب يا رب تب علينا يا رب مفضوح تطلع وهو مش واخد باله وعايش حياته بس دي نتيجة قسوة القلب أصل قسوة القلب هتيجي معانا بقى بعد قسوة القلب بس مش عندكم بقى انتوا عن- ناويين تروحوا دلوقتي صح ولا كمل للصبح طب صلي صلي ما انتوا قرايب بتوع طنطا صح صلي على النبي صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول ايه ان هتيجي معانا بقى ان بعد قسوة القلب الران على القلب بعد الران على القلب غلف القلوب ان يصل القلب في غلف بعد غلف القلوب اكن على القلوب بعد اكن على القلوب الطبع على القلب هي مراحل ماشية ورا بعضها بتسلم لبعضها فقسوة القلب لا تزال تطلع على خائنة منه الآية اللي تدبرناها امبارح في الزاوية الحمراء في قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان ايه فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين أمنوا إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم تأمل هذه الآية تدبر هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قلنا إن الرسول أو النبي إذا تمنى وكانت أمنيات الأنبياء والرسل إيه أن يهدي الله الناس وال- والقصة مشهورة قصة ال- سبب نزول هذه الآية لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي رسول أو نبي إذا تمنى وكانت أماني الأنبياء فقط هداية الناس ألقى الشيطان في أمنيته بيقولوا بقى قياس أولوي إذا نبي أو رسول تمنى ألقى الشيطان في أمنيته طب سائر البشر الواد ده اسمك ايه يا عم؟ الواد احمد الراجل الطيب ده ربنا يهديه ويتوب عليه احمد اذا تمنى يلقي الشيطان في امنيته ولا ما يلقيش ها ما سمعتش آه، من باب اولى اذا كان الرسول والنبي اذا تمنى يلقي الشيطان في امنيته فما بالك اذا الواد احمد اتمنى ولا الواد محمد اتمنى يلقي الشيطان ها في امنيته يعني ايه يلقي الشيطان في امنيته علماءنا يقولوا ايه الاماني حبائل الشيطان يعني ينفخ له في امنيته هو بيتمنى الواد احمد ده باين عليه شك- شكله طيب ما شاء الله ومؤدب هيتمنى ايه بيتمنى يبقى شيخ متى يتمنى يبقى شيخ يجي الشيطان يعمل ايه ينفخ في الامنية دي أه، يقول له انت كده خلاص شيخ اللحية جميلة اهي وال- قريت كتابين وسمعت درسين وألفت رسالتين وصورت لك خطبتين وحواليك الناس الأحباب كتير اهو ينفخ فيه الشيطان ينفخه ومن زمان وأنا بقول من زمان إن أحيانا الواحد بيرسم لنفسه صورة كده في خياله سواء عايز يبقى شيخ او عايز يبقى صاحب شركة شركة غزل ونسيج عايز يبقى ها زعيم رئيس حزب عايز يبقى عضو مجلس نواب عايز يبقى رئيس جمهورية ما هو النهاردة احنا هاصط يا عم عايز يبقى هو راسم لنفسه صورة في ذهنه اللي هو عايزها دي فيبدأ يعبد الصورة فإذا حفظ القرآن مش بيحفظه لله ده هو بيحفظه عشان الصورة دي لازم يبقى حافظ القرآن يتعلم العلم مش لله ده هو بيتعلم عشان الصورة اللي هو رسمها لنفسه لازم يبقى على علم لابس كده ليه لان الصورة اللي هو رسمها في ذهنه هي دي شكلها مش لله وهكذا يعبد الصورة ولا يعبد الله ويعيش للصورة ولا يعيش لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله السؤال يا أخي هل نحن قوم نعيش لله احنا عايشين لله ولا لأنفسنا وشهواتنا وحظوظ أنفسنا وملذاتنا عايشين لنسواننا وولادنا عايشين للدنيا وللشغل وللمصنع والأكل العيش والرزق عايشين نحافظ على صحتنا وقيام وجهنا بين الناس عايش ليه لله ولا لغير الله انت اللي تجاوب واوعى تكذب على الله لان اللي يعرف الحقيقة مين هتقدر تكذب عليه تقدرش اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي أمنية بقى واحد بيتمنى بيتمنى مليون جنيه والشيطان ينفخ له في الأمنية دي وبعض الناس برضو الكلمة دي اتكررت معانا اليومين دول كتير ناسي ان في حاجة اسمها شيطان هو قاعد يفكر والشيطان وهو بيفكر الشيطان بيعمل ايه بيوسوس وهو بيفكر انه بيفكر لا ده انت مش بتفكر ده اللي بيكلمك في دماغك ده مين الشيطان الشيطان هو اللي عمال يوسوس لك في دماغك وانت مش دريان انت ناسي ان في حاجة اسمها شيطان الشيطان الذي يوسوس قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كل الناس دي تتبع الشيطان لولا رحمة ربنا اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم اجعلنا من المرحومين إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته لما يلقي الشيطان في أمنيته يا بطاقية زرقاء يحصل ايه بقى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة اللهم اهدنا ولا تفتنا اللهم إنا نعوذ بك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ليجعل ما يلقي الشيطان ها فتنة فتنة بقى لما يحلم ويتمنى والشيطان ايه يلقي في امنيته يفتن زي ما انت شفت كده اي بيتمنى ان هو يبقى عضو بتاع برلمان الفتنة بقى ان يستحل ما كان يراه حراما بقى في حزب كذا يبقى التنازلات عن كذا وكذا وخالفة المنهج ومخالفة آه الأصول ومخالفة, ومخالفة وكلها عنده مسوغات ما احنا قلنا من الأول يحرفون الكلمة عن مواضيع ويضحك علينا هي القصة ماشية كده مش من عندي ده كلام ربنا ليجعل ما يلقي الشيطان ايه فتنة للذين في قلوبهم مرض اللهم داوي قلوبنا المرض كما قال العلماء مرض شبهة ومرض شهوة اوعى تفكر لما اقول شهوة يعني الزنا لا مش بس الزنا لا ده في شهوة ايه الظهور شهوة التسلط انه يبقى صاحب سلطة في شهوة ايه حب المدح وفي شهوة ايه التكبر على الناس او ال... الى اخره دي كلها شه... الشهوات لا تعد ولا تحصى للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم دايما عايز افكرك يا اخي ان اللي قلبه قاسي قاسي اللي قلبه قاسي قلبه اعمى
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يا أمة الجسد الواحد الشام الشام الشام أسفي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل تدعوكم رابطة الداعمين لقضايا الأمة لحضور المؤتمر العالمي والذي يعقد في قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر لنصرة القضية السورية وذلك يومي السبت والأحد الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مايو في تمام الساعة الواحدة ظهرا بحضور هيئات ومنظمات عالمية ونخبة كبيرة من أكبر الشخصيات الدينية والسياسية وممثل الأحزاب مستضعفين
مش شايف اللي قلبه قاسي مش سامع دلوقتي الكلام اللي بنقوله ده اللهم رتب قلوبنا يا رب قال سبحانه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم اللي قلبه قاسي يا ابني قسوة القلب دي تمنع من رؤية الحق تمنع من سماع الق- الحق تمنع من اتباع الحق قسوة القلب دي بيبقى قلبه غليظ لا ي- لا يتأثر بالمؤثرات لا يستجيب للمؤثرات لا يتقبل المؤثرات فلذلك قسوة القلب دي أخطر ما ضرب به قلب اللهم رتب قلوبنا يا رب قل لي امال انا حاسس بقسوة قلب ودلوقتي انا معاك اهو بستجيب لو في قسوة قلب دي يبقى دي استجابة مؤقتة وقتية ساعة القعدة دي وعلى باب الجامع هتفك تاني لذلك إذا أردت أن تستمر هذه الاستجابة فالزم التوبة لما قلت لك دلوقتي تبت إلى الله تبت من إيه سيبك من كلمة كل حاجة دي بقى ما احنا قلنا كل حاجة دي أونطة تبت إلى الله حدد تبت من كذا والزم التوبة ياخد بإيدك لأن ربنا كريم قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا أنا عايزك الليلة دي في المجلس ده نعمل إيه نعمل شبر نعمل شبر مع ربنا طب ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم اسمع اسمع وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك العلم العلم طلب العلم الشرعي لازم تتعلم أول حاجة تتعلمها أنت القرآن هات لك شيخ يعلمك تقرا قران ازاي تفهم قران ازاي القران اول شيء قبل كل شيء القران وبعدين ابدا اتعلم عقيده وفقه وسيره وتفسير واصول ومصطلح ولغه اتعلم اتعلم دين الفتره دي 16 شهر اللي ربنا فتح فيها الفتح ده كان مفروض نستغلها بقى في دورات ليل ونهار في المساجد تيجي المسجد ده تلاقي الظهر في درس فقه والعصر في درس تفسير والمغرب في درس عقيدة والعشاء في حلقة قرآن وكل المساجد بتشغي بطلب فرصة ان فرصة ال 16 شهر دي لو استغلناها احنا في, قر... في القرآن وفي الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي السيرة كانت نفعتنا بدل ما استغلت في الانتخابات والأحزاب والخلافات والكلام والسياسة واللت والعجل فضاعت ضاعت الأمة وتفرقت ضاعت الأمة وتمزقت ضاعت الأمة وقست القلوب بكثرة الكلام بغير ذكر الله ضاعت الدعوة وصار الكلام في غير الدعوة إلى دين الله هو ده الخطر عشان كده بنقول ايه وليعلم الذين اوتوا العلم دايما يقول ايه العلماء يرون الفتنة قبل ان تأتي اما الجاهل فلا يرى الفتنة الا بعد ان تنكشف من الاول خالص وانا بقول لك دي فتنة خلي بالك خالص خالص من اولها خالص وما زالت لم تنكشف عشان كده لسه في ناس لسه مش شايفين اللهم استرنا يا رب اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الشاهد ايه وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم ده, ال- ده الاخبات قالوا الاخبات ورود المأمن وضمان عدم التردد او الرجوع واضح يا احمد ولا ترجم احمد قال واضح خلاص اترجم تدفع كم الصلاة على سيدنا النبي احنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي قال لك الإخبات ورود المأمن الإخبات لما يحصل لك يقين هو ده المأمن قال, قال إيه قال عن الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان أترجم برضو طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الإخبات ورود المأمن المأمن اليقين أنا عايز أقول لك أنا عندي يقين أن لله عرش أشد من يقين أن أنا شايفك دلوقتي احتمال يكون كل ده حلم وانا نايم بحلم ان انا بكلمكم انا معرفش لكن يقيني في الله اشد هو ده اليقين ده شبيه بالعيان كأني شفت انت شفت عرش ربنا لا ما شفتوش بس كأني كأني شفته ازاي ربنا قال لي قال الرحمن على العرش استوى مصدق مؤمن موقن بس خلاص يقين شبيه بالعيان كأني عينت كأني شفت كأني قال تذكرنا الجنة والنار فايه كأن رأي عين هي دي ورود المأمن وضمانة عدم التردد او الرجوع اذا وصلت اليقين لا هتردد ولا هرجع زمان وانا برضو صغير كده وسألت الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم علماء المسلمين وارحم دعاة المسلمين الميتين اللهم واشف مرضى المسلمين من الدعاة والعلماء يا رب العالمين واشف مرضى المسلمين عموما والمسلمات قلت له يا شيخ مسألة كذا قال لي يا ابني هو احنا بنلعب بقول له رجعت في, مو... في... في كلامك يعني قال يا ابني هي لعبة هو احنا بنلعب ده دي فالدين مش لعبة انك انت تقول كلام النهاردة وتغيره وتقول كلام وترجع فيه وتقول كلام وتتوب منه وتقول كلام وت... النهاردة يقول ايه لا احنا غلطنا صراحة ان احنا تركنا الدعوة بعد ايه بعد ما ضيعت الدعوة تقول لي النهاردة غلطنا طب انا اعمل ايه الناس برضو اللي بتوع المناهج الاخرى لما اتسجن 20 سنة و25 سنة وطلع يقول احنا كنا غلطان كنت غلطان طب دلوقتي نعمل ايه نعمل ايه في غلطات في غلطات ما قلنا عليها اسمها غلطة العمر قلنا عليها اخطاء قاتلة قاتلة عشان كده قولوا العلم مخبتة قلوبهم في ضمانة عدم التردد او التراجع ليه المنهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة المنهج معصوم قال الله قال الرسول بفهم سلف الامة الناس اللي بتلعب على حبال المنهج هو حر يلعب لكن اصل قلنا زي ما قلنا قبل كده كتير ان هناك اناس على جادة الطريق وأناس على جنبتي الطريق في جادة وماشيين على الجناب الشاهد فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد أن التوكيد اللام للقسم الله يؤكد ويقسم أنه سيهدي المؤمنين اللهم اجعلنا منهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إن كنت من المؤمنين فسيهديك اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين كده مراجعة للدروس اللي فاتت أما درس الليلة بقى نبدأ ولا خلاص كده ابدأ يا عم انت وراك ايه أما درس الليلة فمن أسباب قسوة القلوب انتظار الآيات وعدم الفهم عن الله مهم جدا قضية الفهم عن الله قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال ربنا جل جلاله عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك من بعد ما رأوا الآيات فهي كالحجارة أو أشد قسوة انت عايش في الدنيا دي وماشي في طريقك إلى الله انت جيت الدرس الليلة دي ليه الذي ساقك إلى هنا الله والذي أجرى هذا الكلام على لساني الله ولعل في ضمن هذا الكلام الذي أقوله جملة أرسلت لك خصيصا الجملة دي طلعت من لساني مخصوص الله جل جلاله أتى بي من بيتي وبين أهلي وأولادي ومشاغلي وأجلسني على هذا الكرسي ولو أعرف أن أنا جاي للكرسي ده ما كنتش جيت أصلا بس أنا جيت اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل الشاهد إيه أنا بحبكم في الله وأنا قلت لكم يعني أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص أنا جاي أسأل الله أن يجعلني من المخلصين آمين الشاهد إيه جابني هنا وقعدني القعدة دي وخلاني انطبق الكلام ده في حتة مخصوص ليك يا ترى انهي جملة انهي عنصر انهي فقرة كانت الحتة دي بتاعتك ربنا بعتها لك مخصوص جابك هنا ما كنتش فاضي كان عندك مشاغل كان وراك كان ليك كنتش ناوي جاي تتفرج مش عاجبك الكلام الى اخره بس في كلمة كده الوش في الوش ما بناخدش احنا رفارف كده في الوش يا ترى فهمت الكلام انا بقول لك ايه ان الايات والنذر اللي ربنا بيسوقها المهم انك تفهم ما في ناس ماشية في الدنيا دي في العبايط كده ولا وسائل والنذر عمالة تحل قريبا منه وهو مش دريان مش دريان مش حاسس احنا شفنا ربنا ورانا ايات عجيبة في هذه الايام صح يعني زوال الحكم السابق ده بالطريقة دي لو واحد مصري كان نايم وصحي من النوم قال انا حلمت ان فلان مشي كانوا يقولوا له ايه انت بتخرف ما مش حلم ده اوعى حد يحلم الكلام ده تاني لو حلمت الكلام ده تاني هحبسك فاذا به مشي هو وحاشيته وإذا بك تراه دي, دي آية ولا مش آية طب انت اتعظت بإيه في الآية دي ان زال ملك هارون الرشيد اللي كان بيعيط بقى ويقول ايه يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه بعد ربنا ما ازاحه انت نفسك تبقى رئيس وانت شايف ان لم تنفعه رئاسته نفعته ما نفعتوش الراجل حاول مرة واثنين وثلاثة ويطبطب و... ويعملها عن هجاهية وكبر حاول ولا ما حاولش حاول ولكن ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت خلاص مش هيفلت اتسجن عندك آية في سجنه وانت لسه مش دريان عندك آية في ان ملياراته لم تنفعه ولا نفعته ما نفعتوش ما نفعتوش فلوسه ومع ذلك انت هتموت على الفلوس برضه بتجري ورا الفلوس هي دي الآية ممكن يكون في إزاحة فلان أو فلان مش شرط الراس الكبيرة الروس الصغيرة اللي انت شايفها هنا في بلدك جنب بيتكو ممكن يكون فيها آية ليك بس برضه انت مش عايز تفهم ولسه عايز تعمل لي فيها ريس يا عم عبد الرزاق في شيء هي دي عدم الفهم عن الله قسوة للقلب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لما ينزل البأس مراد الله منك أن تتضرع بعض الناس حين ينزل عليهم بأس الله كل همه ينصرف إلى دفع البأس وينسى ودايما أقول إيه ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام الكتاف ملوش ذنب شوف مين اللي كتفك انت بتقول نفسي اتوب وما بتتوبش نفسي اقوم ليل وما بتقومش نفسي احفظ قران وما بتحفظش نفسي اتعلم دين وما بتتعلمش مين اللي كتفك انشغل بيه وهو يفكك بعض الناس يمرض ينشغل بالمرض عمن امرضه بعض الناس يفتقر ودي من الايات اللي انت تشوفها قدامك فينشغل بالفقر عن الله قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها مراد المقدر ها الذل للأقدار ذل اخضع انكسر اعرف مراد الله منك ماذا يريد الله منك في هذا القدر في هذا الحدث في هذا المستجد ربنا يريد منك ايه يريد منك انكسار فلولا اذ جاءهم بأسنا ها؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم تاني الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فتنة التزيين أخطر عمل يعمله اسمع قول ربك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحان الله العظيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا انت جاي بتقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط غلط غلط ازاي هو شايفه حسن هو يرى السيء حسن عشان كده ابن الجوزي ايضا كان من دعائه اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها قولوا امين اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها انك تشوف الامور على حقيقتها ان تشوفها صح لان بعض كتير من الناس بيشوفها غلط لان احيانا بيحصل عور في البصيرة يبقى شايف الامور من ايه من ناحية واحدة او يحصل حول في البصيرة ان هو باصص الناحيه دي وشايف الناحيه دي مش شايف الجهه اللي هو باصص لها حاول في البصيره او يحصل عشا في البصيره تبقى الرؤيه مش واضحه مغبشه اما اذا نور الله بصيرتك اللهم نور قلوبنا اللهم نور بصائرنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه انك انت تنو... تنار بصيرتك فترى الحق حقا وتعان على اتباعه وان خالف هواك هي دي الحالة اللي انا قلت عليها قبل كده في اثناء الفتن الحالة ايه انبطاح انك تبقى منطرح على باب الله تطلب الهداية تبقى ح- تبقى حالتك كده الفهم عن الله القضية أيها الإخوة الأخطر فيها مش إنك ما بتفهمش انك تفهم غلط وصلت اخطر من عدم الفهم ان تخطئ في الفهم ولذلك قالوا ان البدع اخطر من المعاصي لان العاصي يعلم انه خطأ لكن المبتدع بيقول لك انت اللي مش فاهم هو فاهم غلط وهو ده الخطر لذلك أين العصمة في العلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن وتشهد أن رسول الله صلى عليه لم يدع شيئا إلا بينه ولذلك حديث سهل بن حنيف لما قال أيها الناس اتهموا الرأي اتهموا الرأي فإنني لو استطعت يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله لرددته اتهم الرأي انك تدخل تشغل دماغك مع كلام سيدنا النبي او مع موقف سيدنا النبي انك تشغل دماغك زي ما قلت كده ان تفترض افتراضات وتتخوف تخوفات وترتب على الامور امور بدماغك انت مش بالشرع اتهموا الرأي القصة في ايه عارفين موضوع ابو جندل رضي الله عنه قصة صلح الحديبية و الرسول كتب ان من اسلم يرد الى قريش مجرد الرسول ما مضى فوجئوا ان جاي ابو جندل وهو مكبل في الحديد وابوه هو اللي كان بيمضي العقد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول يا أيها المسلمون أتتركوني للمشركين ليفتنوني عن ديني فقال أبوه إن هذا أول من سأقاضيك عليه مضت القضية الرجل أسلم ودي النبي صلي عليه ودي المسلمين والنبي يقول له ارجع للمشركين والراجل عمال يصرخ يا ناس هتسيبوها للعلمانيين والليبراليين عمال يقول هتسيبوني للمشركين تاني يفتنوني عن ديني وساعتها سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه وصرت ادني اليه قبيعة السيف واقول له ان دم احدهم دم كلب يعني خد السيف واقتل ابوك خلصنا المسلمين كلهم كده سعد بن حنيف يقول انا ساعتها كنت عايز اقول للنبي لا بقى لا ها تعال لو استطعت ان ارد امر رسول الله يومئذ لرددته بالراي والرسول قال لهم ايه يرجع هي دي ان انا ثابت على منهجي كتاب والسنة فهم سلف الأمة ولا أقدم تنازلات جه معايا الحق اهلا وسهلا او النصر ما جابتش الحته دي نصر انا برضو ايه ثابت لا اتنازل يا رب نفهم لما نعرف ان وما النصر الا من عند وما الا تفيد الحصر والقصر وما الا انتهت الشاهد ايه ان تفهم عن الله قضاءه وقدره ان تفهم فيما يقضى عليك مراد الله منك ان تستخرج قضية الله عليك حظك من العبودية قلنا ان التمكين ليس بغاية منسودة انما التمكين لتحقيق العبودية في الارض والعبد الرباني عبد لله سواء كان ممكنا على رؤوس الناس او مغيبا في غياهب السجون عبد الحالة ايه عبد عبد اللهم اجعلنا عبيدك حقا ولا تستعبدنا لشيء من خلقك ان تكون عبدا لله هي دي اللي بيضيع عليك حالة الفهم عن الله قسوة القلب زي ما قلنا قسوة القلب تخليك تفهم غلط قسوة القلب تخليك ما تفهمش قسوة القلب تخليك ما تشوفش الحق فتخلص من حالة قسوة القلب بالأدوية الخمسة التي ذكرناها في البداية وأخطرها الآن كثرة الذكر وتلاوة القرآن أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله القلب